الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا عطايا لا تنفد بيده سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض لازم أبدأ بالمقدمة دي لأن من أكتر السبل اللي بيستخدمها الشيطان معانا علشان يصدنا عن رفع شعار لك استجبنا انه يخوفنا دايما من بكره الشيطان يعدكم الفقر لو استجبت ربنا سبحانه وتعالى في الصدقه فلوسك تقل ولو خرجت للجهاد زوجتك ترمل واولادك يتموا ولو هاجرت هت للاسف هتسيب ارضك وسمائك والبيت اللي اتربيت فيه علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعد كل انسان هيستجيب لربنا سبحانه وتعالى يستسلم ويذعن ويخضع لأوامر الله بالسعادة بالعطاء بالحياة الطيبة بالخير بالتوفيق بالسداد بالفوز دنيا وآخرة أكتر عمل ممكن نجمع عليه فوائد من القرآن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى أكتر عمل ممكن نجني من ورائه ثمرات الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى كنت دايما بضرب ليها مثال إن الاستجابة هي عبارة عن البذرة البسيطة اللي أنا بحطها في بطن الأرض بيطلع منها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها استجابتنا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى فيها الخير الكبير جدا وعلى النقيض كل ما بنعرض عن ربنا سبحانه وتعالى بنلاقي مشاكل كتير جدا عايز أبدأ كلامي معاكم النهاردة بكلمة عظيمة للإمام القشير رحمه الله في تفسيره لطائف الإشارات وهو بيتكلم عن أهمية الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سعادة الدارين في متابعة السنة وشقاوة المنزلين في مخالفة السنة سعادة الدارين الدنيا والآخرة أنت لا تنالها أبدا إلا بخضوعك واستسلامك وإذعانك لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وكل ما كان الإنسان معرض عن الخضوع والإذعان لأوامر الله والأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت حياة هذا الإنسان كلها تعاسة وشقاء وضنك في الدنيا وفي الآخرة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى العلماء هنا بيقولوا لنا ابن القيم بيقول الحسنى هي الحياة الطيبة وبعض العلماء قال الحسنى معناها هي الجنة وبعض المفسرين قالوا الحسنى هي الحياة الطيبة للمستجيب لله سبحانه وتعالى في الدنيا وهي الجنة في الآخرة لا يستطيع الإنسان أبدا أن يذوق طعم الحياة الطيبة إلا إذا كان مستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا أن المستجيب حي وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم والمعنى كل أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى هو سبب للحياة الطيبة لينا وكل أمر من الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها حياة جميلة لينا وكل نهي ربنا في يوم من الأيام ربنا بعدنا عنه بعدنا عنه لأنه في مشكلة لينا فاحنا مش هندوق ابدا الحياه الطيبه الا باستجابتنا لامر ربنا سبحانه وتعالى يوم ما دورت على البنت الصالحه الدينه المحترمه اللي عندها دين وما دورتش على الجمال كانت الزوجه الدينه دي قره عينك في الدنيا وفي الاخره يوم ما انت تصدقت بجزء بمالك ربنا عوضك افضل منه عشرات الاضعاف يوم ما اهتميت باخواتك الصغيرين وما دورتش على نفسك استجابه لامر الله بصله الرحم والاحسان لذوي الارحام كانت النتيجة ان ربنا اكرمك في زوجتك وفي اولادك بعد ذلك علشان كده بقول لكم دايما ان الحياة الطيبة على قدر استجابة العبد لربنا سبحانه وتعالى ابن القيم بيعلق على قول الله عز وجل اذا دعاكم لما يحييكم فيقول ان الحياة النافعة انما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله ومن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له بين الناس وحياته حياة بهيمية مشتركة بينه وبين سائر الحيوانات فالحياة الحقيقية الحياة الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم الأحياء بين الناس وإن كانوا في قبورهم وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان أكثر استجابة وخضوع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى كلما تحققت له الحياة الطيبة كلما كان الإنسان بيحيا فعلا حياة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم الأبرار هنا هم أهل الأعمال الصالحة لفي نعيم نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة دول حياتهم كلها سعادة كل ما بينفذ أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى سعادته ما بعدها سعادة علشان كده اللي صام وحقق فعلا البعد عن شهوة نفسه بالأكل والشرب وشهوة النساء وترك ده كله لله واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى تلاقيه هو بيفطر فرحته ما بعدها فرحة والله يا إخواني واللي بي بيحقق فعلا الأمر ده عارف معنى الكلام اللي أنا هقوله في عز شهر ستة وفي شهر سبعة في عز الحر شاب من الشباب صايم الاثنين والخميس استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا وهو بيفطر على شوية مية المية في بقه أحلى من العسل ولو أكل بسكوتة كده هو أكلها قبل كده كتير بس طعمها في بقه له طعم مختلف تماما ولو شرب عصير هو كلهم بيشربوا بس المرة دي له طعم شوفوا النبي يقول للصائم فرحتان فرحة عند فطره فعلا الاستجابة لأمر الله فيها سعادة بالغة فيها حياة طيبة أنا فرحان يوم ما في بنت بعتت لواحد وتقول له انا بحبك ونفسي امشي معاك ونفسي اكلمك وهو قال لها اتق الله ده لا يجوز وده ما يرضيش ربنا هو راجع بيته رافع راسه انا انا استجبت لامر الله سبحانه وتعالى يوم ما اتعرضت عليه رشوه ورفضها رغم ان هو محتاج الفلوس قال لا انا ما باخدش الحرام راجع بيته مرفوع الراس منشرح الصدر طيب النفس فرحان انه استجاب لامر ربنا سبحانه وتعالى والله فرحته أضعاف أضعاف أضعاف اللي في يوم من الأيام خد رشوة ومال حرام لأنه استجاب لأمر الله فهو حاسس بفرحة حاسس بسعادة حاسس بطمأنينة اللي دور على البنت الدينة زي ما النبي قال حياته معاها قمة السعادة وكل يوم هو شايفها أجمل من اليوم اللي قبله واللي خالف أمر ربنا ودور على البنت الجميلة بس وما عندهاش دين كل يوم في شقاء وكل يوم في مشقة وكل يوم في تعب وكل يوم في إرهاق وكل يوم في نصب سبحان الله التاجر اللي بيتقي الله وبيصبر وما بيغشش وبيحلف بالصدق واذا اتكلم تكلم بصدق تلاقي ربنا بيبارك له في ماله ويبارك له في اهله ويبارك له في ولده والتاجر اللي بيغش وبيسرق ومضيع اوامر ربنا سبحانه وتعالى تلاقي حياته كلها مشاكل اولاده لعنه عليه زوجته لعنه عليه حتى التجاره بتاعته بقت لعنه عليه الحياه الطيبه على قدر استجابتي لاوامر ربنا سبحانه وتعالى الحياة الطيبة على قدر ما أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى شاب كان لسه عندي في المسجد بيقول لي هو قاعد في مكان معين في دولة خليجية المكان اللي فيه كله معاصي وكل اللي حواليه والعياذ بالله على معصية لدرجة بيطلب منهم إنه ينزل يصلي بيرفضوا إنه ينزل يصلي بيقول لي كنت باخد هناك 30 ألف جنيه في الشهر سبت ده كله لله ولما جيت هنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بتجارة تجارة في تجارة تجارة في تجارة ربنا أعطاني أضعاف أضعاف ما كنت باخده في أرض المعصية لما سبتها لله سبحانه وتعالى يقول لي والله يا شيخ بغض النظر عن الفلوس اللي أنا خدتها والله يا شيخ أعظم حاجة ربنا اداها لي طمأنينة القلب وارتياح الصدر وانشراحه الفرحة والسعادة الحياة الطيبة اللي أنا عايشها من أعظم الثمرات اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيديها للإنسان المستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى انه بيذوق طعم الايمان بيذوق طعم الايمان ولما بيذوق طعم الايمان هذه السعاده الحقيقيه لما قدم كل حاجه من اوامر ربنا على رغبات نفسه فهو عايش حياه طيبه في الدنيا وسبحان الله نظرا لان ربنا سبحانه وتعالى راى من هذا الانسان انه بلغ اعلى درجه من درجات الادب لان راس الادب كما يقول ابن القيم رحمه الله فراس الادب مع الله كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضة لما رأى الله عز وجل هذا الإنسان وصل لهذه الدرجة من الأدب معه سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة وكم من أفضل ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الجنة يوم القيامة الجنة يوم القيامة ويسر الحساب يوم القيامة مش كده وبس بل من أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لمن استجاب له سبحانه وتعالى أن يتولى الله عز وجل تدبير أمره كل ما كان الإنسان أكثر يعني استجابة لأمر الله تدبير ربنا الأمر هذا الإنسان فوق أي تدبير سيدنا إبراهيم ربنا عز وجل أمره إن سيب زوجتك هنا وابنك هنا طب يا رب الأرض دي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء هيعيشوا إزاي يا إبراهيم استجب لأمر الله ودع التدبير للرب سبحانه وتعالى أنا بشتغل شغلانة حرام وعرفت إن هي حرام طب أنا بكرة هشتغل إزاي وهعمل إيه ما تفكرش في ده ولكن كن على يقين إن اللي هيدبر أمرك هو ربنا اللي خلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام يضرب الأرض بقدمه فتتفجر زمزم وخلى الأرض بعد ما كانت صحراء جرداء تبقى أرض هي أفضل بقعة على وجه الأرض ده كان من تدبير ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه استجاب للأمر وده اللي فهمته السيدة هاجر لما قالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام آه الله أمرك بهذا هو ربنا اللي أمرك إنك تجيبنا هنا فأشار برأسه أيوة ربنا هو اللي أمرني بده قالت إذا لن يضيعنا الإنسان منا كل ما كان أكثر استجابة لأمر الله ربنا يدبر أمره الصحابة خارجين لغزوة تبوك وهم معهمش أي شيء قلة الظهر وقلة الطعام وقلة الشراب ويعني والثمار بتاعتهم في المدينة خلاص أوشكت على إن هي تنضج فكون إن هم يخرجوا لتبوك ويرجعوا الثمار دي باظت استجب لأمر الله وسيب ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الأمور كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الماء شربوا وملأوا الأسقية بتاعتهم وما احتاجوا أبدا إلى ماء الطعام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أنه يجمع الطعام كله في نطع ويدعو عليه بالبركة فجمع كل الطعام اللي كان معاهم في, في إناء كده ودعا النبي عليه بالبركة ووزع الطعام على 30 ألف أكلوا وكفاهم الأكل بفضل الله سبحانه وتعالى طب جيش الروم اللي احنا رايحين نقابله ربنا يدبر الأمر قذف الله الرعب في قلوبهم فخافوا من حرب النبي صلى الله عليه وسلم فولوا مدبرين ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كل قبائل العرب جت سلمت للنبي ودفعت الجزية الأموال دي هي اللي ربنا عوض الصحابة رضوان الله عليهم عن الأموال اللي تركوها في المدينة سيب ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمرك طالما عرفت أن الشيء ده لا يرضي الله سيبه لله وسيب ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر مش كده وبس كلما كان الإنسان منا أكثر استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى كلما وعده الله عز وجل مغفرة لذنوبه فالاستجابة هي عبارة عن الأستيكة اللي بيتمحى بها كل المعاصي اللي الإنسان عملها قبل كده يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا استجيبوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم كلما كان الإنسان أكثر استجابة ربنا يغفر عنك كل الكبائر اللي انت عملتها لأنك مستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى مش كده وبس كل ما كان الإنسان أكثر استجابة لأوامر الله ربنا يثبته على الطريق ويعينه على الطريق بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو أنت استجبت لأوامر ربنا سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أكتر حاجة تثبتك على الطريق وأنت ماشي ربنا إنك تستجيب لأوامر ربنا كل كل أمر من أوامر ربنا أنت بتعمله هو عبارة عن تثبيت جديد على الطاعة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الهداية للصراط المستقيم تدل إن في شيء متتابع إن ربنا هيفضل مثبتك على طاعته سبحانه وتعالى مش كده وبس الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى تجعل ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك المعصية ويصرف عنك السوء استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أي كلما كنتم أكثر استجابة لأوامر الله حال الله بينكم وبين المعصية كما قال عبد الله بن عباس ربنا يحول بينك وبين المعصية يبعد عنك المعصية فتبقى إنسان دائم على طاعة الله مستمر على طاعة الله مش كده وبس ده كلما كان الإنسان أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى كلما أزال الله عنه كربات الدنيا وكربات الآخرة أكتر حاجة تنجيك من كربات الدنيا وكربات الآخرة انك تستجيب لاوامر الله انك تذعن لاوامر الله سمعت الاذان قمت صليت ويدفع الله عنك الكربات سمعت امر من اوامر ربنا استجبت واستسلمت ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك الكربات في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم شوفوا الايه استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يوم القيامة لا في حد هينصركم ولا في حد هينصركم ولا حد هيعينكم ولكن اللي يدفع عنكم كل الكروبات دي استجابتكم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى كل ما كنا أكثر استجابة لأوامر الله تدفع عنا هذه الأمور مش كده وبس من أعظم ثمرات الاستجابة إنك يوم القيامة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمرء مع من أحب إحنا حبينا النبي استجبنا لأوامر النبي يوم القيامة أنت معاه لأن النبي قال لنا المرء يحشر المرء مع من أحب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بص لو لم يكن من فضائل الاستجابة وثمرات الاستجابة إلا حب ربنا سبحانه وتعالى ليك لكان كفى بهذا فضل وأجر الاستجابة بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله استجيبوا لأوامر الله استجيبوا لأوامر رسول الله ربنا سبحانه وتعالى يحبكم ويقربكم منه أكتر وأكتر الفلاح في الدنيا والآخرة متوقف على الاستجابة الرحمة في الدنيا والآخرة متوقفة على الاستجابة بل سعادة الدارين متوقفة على الاستجابة علشان كده من النهاردة أنا مش هعدي درس ولا هعدي خطبة فيها أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى غير ما أقوم بسرعة أنفذ وأطبق لأن أنا أعلم يقينا أن سعادة الدارين في استجابة العبد لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالاستسلام لأمره والخضوع والإذعان لأوامره سبحانه وتعالى